بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد اخر موضوع بعنوان لا يكن شيء غير ممكن لديكم كلمة مشجعة جدا لما اتكلم عن حبة الخردل قالها لما وصف حبة الخردل في لوقا 17 فاكرين احنا قلنا متى 17 ولوقا 17 في لوقا 17 قال بعد ما شرح حبة الخردل والإيمان اللي زي حبة الخردل ينقل الحاجة بكلمة قال ولا يكون شيء غير ممكن لديكم ما يبقاش في حاجة مستحيلة طبعا الكلمة دي بقى تحتاج فعلا لتأمل ولو ده شعارك في الحياة هتبقى جبار بأس لو ده شعارك في الحياة تبقى جبار بأس لأن هو الإيمان كده مش لأن أنت جبار بذاتك لأ لأن خلاص بدل ربنا معاك يبقى فعلا لا يكون شيء غير ممكن لديكم هو امتى الواحد بيقول مش ممكن اول مرحلة تخلي الواحد يقول مش ممكن غالبا بتبقى الفشل المتكرر مثلا واحد تعثر في الدراسة فبيقول مش ممكن هنجح مش ممكن هلاقي وظيفة كويسة مش ممكن مستقبلي هيتعدل هنا فشل واحد فشل في انه يخلص من عادة ردية أو خطية يفضل لأنه حاول وقع حاول وقع فيقول مش ممكن مش ممكن هخلص خلاص مش ممكن هتعدل مش ممكن هتروح مني واحد فشل في علاقات عاطفية خلاص يبقى مش ممكن هعرف أحب وأتجوز وأعيش في سلام لأنه دخل كذا علاقة وما مشيتش صح آه واحد فشل في تربية أولاده حد من ولاده بعيد عنكم انحرف زيادة علاقته بيه بقت مضطربة جدا ساعات فكرة كلمة مش ممكن هيتصلح بتراوده وهو حاسس بفشل مش ممكن هعرف أصلح اللي حصل لأن مش هرجع الأيام اللي راحت ساعات كلمة مش ممكن تيجي إمتى تيجي مع الموت ودي واضحة قوي في قصة لعازر إنه المسيح على فكرة في قصة لعازر اتكلم عن الإيمان لما راح يزورهم كان مات وكان اتدفن فكانوا صعبان عليهم جدا والاتنين بنفس الجملة كل واحدة بتقابله تقول له لو كنت هنا ما كانش مات يقوم المسيح يقول لها مفيش حاجة مش ممكن هيقوم فواحدة تقول له أنا عارفة أنه هيقوم في اليوم الأخير قال لها أنا أنا هو القيامة دلوقتي ولا بعدين من القيامة أتؤمنين دي المشكلة في الإيمان أتؤمنين بهذا إنما هم في دماغهم إيه خلاص مش ممكن خلصت المشكلة باظت انتهت نفس السيناريو ده حصل قبلها لما ييروس كان ماشي مع المسيح بيفرك في الوقت جم الناس من البيت يقولوا له ايه خلاص البنت ماتت البنت ماتت الترجمة معناها ايه خلاص مش ممكن حاجة هتتغير خلاص قام المسيح قال له ايه آمن مفيش حاجة اسمها مش ممكن آمن فقط قال له كده صدق صدق ايه طب ما هي ماتت انا كنت مصدق انك ممكن تلحقها على اخر نفس قال له آمن كمل ليس شيء غير ممكن لدى الله لأنه وبالتالي ليس شيء غير ممكن لديكم ما احنا تبع الله امتى تقول مش ممكن لما تصاب بدرجة من درجات العجز العجز اللي هو عجزت عجزت نظرك ضعف رجليك مش شايلاك صحتك مش زي الأول يجوز إعاقة يجوز طبعا مع الكلام ده بيبقى الواحد على طول بيقول مش ممكن هعرف أعمل اللي كنت بعمله زمان مش هعرف انجز زي الاول وبالتالي فكرة مش ممكن بت بتراوده ومع مع بواختها مش ممكن دي ما عادش في الامكان اروح اخدم زي الاول ما عادش في الامكان انبسط لا لا استنى انت ممكن تنبسط واكتر من زمان وممكن تنجز واكتر من زمان وهنشوف ازاي لكن حاسب من التفكير البشري وقلت مش ممكن دي مش ممكن دي مش مفروض تطلع خالص في الكلام بتاعنا كلمة مفيش فايدة مش ممكن مستحيل دي كلمات ضد الإيمان ضد حبة الخردل ما يصحش نستخدمها ما يصحش ليه لأن ده عكس تعليم المسيح لا يكون شيء غير ممكن لديكم غير المستطاع عند الناس إيه مستطاع عند الله في الحياة الشخصية دي بقى حتة مهمة وحساسة أنا مش هقول كلام كتير دلوقتي أنا بس عاوز أشاور على فكرة ملحة نختم بيها المؤتمر يمكن دي اللي تقعد معانا ويمكن دي أهم حاجة تغيير الطبع معاكي زوج صعب طبعه صعب فانت لسان حالك بيقول مش ممكن هيتغير عشرين سنة يعني هيتغير ايه تاني او انا فيا طبع وحش وحاولت كتير وما اتغيرش فبفكر انا مش ممكن مش ممكن هفكر غير بالطريقة اللي بفكر بيها يعني بيتكلموا كلام شكله حلو بس انا متبرمج كده متعود على كده متطبع بكده استنى ليس شيء غير ممكن يعني ممكن اتغير ايوه ممكن طبعي يتغير ممكن ممكن طريقة تفكير تتغير ممكن ممكن واحد بطبعه متشائم يبقى عنده رجاء ممكن ممكن واحد يكون عنده صغر نفس فظيع يبقى عنده ثقة بنفسه ممكن ممكن واحد يبقى كسول قوي يتحول لواحد نشيط ممكن ممكن واحد يبقى أناني ويبقى بيدلدق محبة بعد كده ممكن لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله فهنا الحتة دي مهمة ليه لأنه يمكن ده الجبل اللي عاوز يتشال مش لازم جبل المقطم مش لازم الظروف اللي بره ممكن يكون أصعب من تغيير الظروف تغيير الطبع لأنه الطبع غلاب الطبع جبل مستقر ثابت هل ممكن انتصر على خطية؟ ممكن في الحياة الشخصية لا يكون شيء غير ممكن منها الانتصار على خطية والحقيقة أصعب الخطايا ساعات بتبقى كده حتى مثلا خطايا زي الشذوذ مثلا هي خطية في نظرنا ملناش دعوة بالدنيا بتقول ايه أحيانا الناس بتبقى حاسة انه طب ما ده هيتطلق ما ده يعني بيدعوا ان هم اتولدوا كده مفيش حد اتولد كده لكن هو حاسس انه ده حاجة مش هتتغير لا ممكن ممكن وممكن يتجوز وممكن يعيش حياة كويسة ممكن اه طبعا لان ربنا قادر لان ربنا عاوز الطبيعة تمشي زي ما خلقها هنبص له باحترام لكن هي ملهاش سكة غير الايمان صدق انك ممكن تتعدل وتمشي كويس وتبقى انسان صالح صدق لانك لو ما صدقتش خلاص استسلمت استسلمت هلكت فاذا هنا الانتصار على خطيه مهما كانت الخطيه الجماعه اللي بيقعوا في الادمان لما بيتعالج بالعشرة عشرين مرة ولما بيدخل مصحات ويطلع ولما بيروح ويجي ويقع ولما احيانا تتراكم عليه قضايا بتبقى الحكاية بقى ايه عقدت قوي فبيبقى دايما في ذهنه فكرة خلاص مش ممكن هتصلح اتحكم عليا بالإعدام هكمل بقية عمري كده لا وشفنا ناس كتيرة قوي قعدت بالعشرين سنة في الخطية دي واتعدلت تماما وبقوا خدام وبقوا ناس صالحين لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله وبالتالي ليس شيء غير ممكن لديكم ممكن يبقى في شخصية معروفة أنها وحشة وطباعها سيئة جدا وتتغير السامرية ما كانش حد يتوقع انها تتغير زكا ما حدش توقع انه يكره الفلوس اللص اليمين ما حدش يتوقع انه يصلي في يوم من الايام موسى الاسود لا يمكن حد يتوقع انه ده يبقى قديس بعد العيشة اللي عاشها ليس شيء غير ممكن لديكم كل واحد يشوف امتى اللحظة اللي, اللي الشيطان بي بيوشوشه يقول له ايه مفيش فايدة او مفيش تغيير او مش هتروح الخطية دي منك اعرف ان دي بقى ايه ضد كلام المسيح دي الكذبة اللي الشيطان ماشي يروجها عارفين الكذبة دي بتاخد اشكال زي في مجتمعنا يقول لك ايه الطبع يغلب الايه اه ده كلام شياطين لا مؤاخذة ليه او شعار تاني اسوأ محدش بيتغير ده كلام شيطان الشيطان هو اللي بيروج الاشاعات دي عشان محدش يحاول فهمتوا الفكره ومحدش يبقى عنده رجاء ما هو النتيجة ايه بدل ما حدش بيتغير يبقى محدش لا يرجو التغيير ولا يحاول ما محدش هيتغير انما ده كلام عكس اللي عمله المسيح المسيح جه يغير الناس والا ما كانش جه اساسا في الحياة الشخصية كمان اكتساب مهارة او فضيلة عشان تكسب فضيلة او مهارة حتى في الحياة العملية ساعات بتبدو في الاول شبه مستحيلة بتبقى بالنسبة لك مش ممكن هعرف اعمل كده بالذات لما يكون قدامك مثل اعلى يعني هيرو كده يعني شديد متميز فانت بتحس المسافة ضخمة جدا مش عمري ما هعرف اعمل كده يعني و... واحيانا بتبقى مثلا في الايه في ال... في الاعمال ال... الدقيقة زي الجراحات مثلا يقف الطبيب الشاب جنبه استاذ يقول اول مرة يدخل عمليات بقى يقول لا لا لا, لا. انا هروح اشتغل نجار لا يمكن اعرف اعمل كده اول مره بيتفرج على استاذه وهو بيشتغل وفي دقايق وايديه ماشيه صاروخ بس ده بقاله 30 40 سنه بيعمل الشغله دي فهو في الاول بيحس انه لا ما ينفعش خالص مش هعرف ايوه انت مش هتعرف دلوقتي بس ما تقولش مش ممكن وياما ناس في الاول حست انه مش هعرف اعمل كده هتعرف طول بالك في ناس كتيرة كانت بتقول مش هعرف اتكلم بعد كده مش عارفين نسكتها في ناس بتقول مش هعرف اخدم النهاردة امناء خدمة ومكرسين في ناس بتقول مش هعرف اعوم يعوم كويس ويمكن سباح اذا فكرة مش هعرف دي مش هقدر لا ده نمشي تحت نفس القاعدة لا يكون شيء غير ممكن يعني ما تسيبش حاجة تقول مش هقدر مش هينفع مفيش فايدة كل التعبيرات دي مرفوضة وكل التعبيرات دي لما تقولها تبقى انت ايه ماشي مع الشيطان اكتر لان الكذاب هو اللي بيقول الكذاب هو اللي بيحب يملى دماغنا بكده اكتساب الفضائل ما هوش مستحيل ممكن تبقى نقي الفكر تماما ممكن ممكن تبقى متواضع بجد ممكن ممكن ما, ما, ما تقولش ولا مرة كلمة إدانة لغاية ما تموت ممكن ممكن تصلي طول اليوم يعني ربنا ما يطلعش من دماغك أبدا ممكن ما فيش حاجة مش ممكن ليس شيء غير ممكن لديكم في الحياة الاجتماعية أحيانا قصص يا جماعة تبقى معقدة جدا فعلا معقدة تماما يعني لا يمكن تتحل صراع زوجي بقاله سنين ووصل محاكم وقطعوا بعض وتفاجأ في يوم من الأيام أنه بعد سنين عاشوا زوجين سعداء حاجة مش طبيعية ممكن علاقات بين اخوات تبقى شائكة جدا وملخبطة آخر لخبطة وبينهم يعني مصانع الحداد وفي يوم من الأيام يرجعوا حبايب جدا ويجوز قبل ما يمشوا يعني تبقى ايه متأخرة بس هي مش متأخرة طول ما لسه عايشين يكون ربنا بس ايه بيظبطها قبل ما يمشوا عشان ما يهلكوش اذا في الحياة الاجتماعية برضو ما تقولش مش ممكن لانه اصعب الناس ممكن يبقوا احسن الناس واكبر المشاكل ممكن تتحول الى اجمل المواقف بعد كده السلام الأسري في بيوت عاشت حياتها كلها زعيق وخناق ونكد هل البيت ده ممكن في يوم من الأيام يبقى بيت فيه سلام ممكن ما تقولش ليس شيء غير ممكن لا كل شيء ممكن بس عاوز ربنا لو قريتوا كتاب أبونا جورجسر الله يديله الصحة ذكريات خادم في بعض المعاني من النوع ده قصص معقدة تماما وبتتصلح كلها حاجات بقى من الحياة العملية ما هواش بقى بيقول من الجيل الرابع والثالث الصلح بعد خصام طويل ممكن يحصل بعد خصام طويل وساعات بدون مقدمات على فكرة ساعات واحد يصحى في يوم كده يبقى حاسس انه عاوز يصالح الناس بعد ما عملوا وسووا ورفعوا وداسوا اتخانقوا وغلطوا وكبرت الدنيا و... وتلاقيه مصر مصر انه يصلح اللي حصل ويتفانى في الموضوع ويصلح وتقول فعلا يا رب حقيقي ليس شيء غير ممكن لديك في الخدمة في الخدمة من الحاجات اللي للأسف حتى لو ما قلناهاش بلساننا بنقولها في قلبنا مفيش فايدة أو سيبك من الموضوع ده أو الحالة دي ميؤوس منها ساعات ما نقولهاش عشان احنا واخدين بالنا ما يصحش إنما يكون ده موقفنا الداخلي الحالة دي دي بنت سابت الكنيسة وراحت و... وايه ملخبطة اخر لخبطة اوعى تقول كده مفيش حاجة اسمها كده او ده ولد دخل في عصابة فده يعني هنعمل له ايه ده الموضوع مش مش بيشرب مخدرات ده تاجر الموضوع بقى وصلت لأكبر من كده ده قتل ناس قتل بتوصل في حاجات كده بنقابل حاجات كده الكتاب واضح لا يكون شيء غير ممكن لديكم ممكن ايوه ممكن كان حكيت لكم مره لما كنت في زياره السجن وبعدين ايه انا هعمل القداس والظاهر ابونا اللي معايا ما كانش معايا ساعتها فاحنا كنا بنعمل واحد يعمل قداس واحد ياخد اعترافات فلقيت واحد كده سجين شكله يخض شويه فقال لي خد اعتراف اديني الحل عشان اتناول طبعا لازم بالذوق اديله الحل احسن مش هطلع مستجن انا افتكرت انا واخد بقى على الطريقه دي ساعات واحد يتزنق فيكتب كلمتين في ورقه مش لاحق يحكي مع ابونا صلينا القداس وتناول وبعدين اروح افتح الورقه كنت هقع من طولي اول سطر قتلت اتنين يوم كذا كذا تاني سطر زنيت مع عينات من الناس صعبه قوي تالت سطر قتلت تاني ورقه ولا موسى الأسود حاجة مذهلة الراجل كان بيصلي معايا في القداس بس اللي أنا عاوز أقوله إيه اللي خلاه يفكر إنه يعترف ما يمكن فعلا بيتوب ما يمكن ربنا قبله ما يمكن لو خرج من السجن يتصلح حاله ما يمكن فعلا هيموت قريب زي ما حصل معانا في مواقف ويكون ده ربنا بيسويه قبل ما يمشي بعد حياة مظلمة تماما ده شغل ربنا لا يكون شيء غير ممكن لديكم مفيش حاجة اسمها مش ممكن عند ربنا مفيش مستحيل كله ممكن يتعمل فالخدمة هل ممكن تحلم ان كل شعب الكنيسة يتلم ميبقاش فيه ولا واحد راح ولا واحد بعد كل اللي بعد يرجع مستحيل لا مش مستحيل لا يكون شيء غير ممكن لديكم ودي كان ليها كلمة قالها القديس يوحنا ذهبي الفم قال لهم ما تجوش تقولوا لي في ناس بقت بتخضع للوصية أنا لا أقبل إلا أن الكل يخضع للوصية شوفوا هذا الراعي قال لهم ما تجوش تفرحوني تقولوا لي ناس اتأثرت بالوعظة وفي ناس تابت أيوة فرحوني بس استنوا أنا ما افرحش غير لما الكل يرجع والكل يتوب ولا يكون شيء غير ممكن يبقى ممكن اه ممكن طبعا ممكن بلادنا دي يتبدل منظرها خالص ممكن ممكن كل اللي راحوا يرجعوا ممكن ما لا يكون شيء غير ممكن ممكن الإيمان بعد بعد إيه 15 قرن يرجع المسيحيين واحد ممكن لا يكون شيء غير ممكن لديكم مش ده إرادة الله يبقى ممكن هتقول بس دي الحكاية بهوقت خالص ده في عدد بلا عدد من الطوائف في عشرات الالاف من الطوائف وفي ناس كده مسيحيين ما نعرفش اساسا بيقولوا ايه يعني كل واحد واخد له 100 واحد وعامل طايفه واستنى ممكن برضه مهما تعقدت الدنيا لا يكون شيء غير ممكن لديكم مهما حصل يبقى ممكن الايمان يرجع واحد اه طبعا شكلها صعب قوي معقده قوي مكلكعة خالص لما نرجع ندرس 15 قرن من الصراعات اللي خلقها الشيطان عملها تحس انها صعبة اه صعبة عليك صعبة على الناس اه بس مش صعبة على ربنا صعبة على ربنا اللي لم بإيد الأمم كلهم الوثنيين وبإيد التانية اليهود وعملهم واحد ومين الأصعب انه يلم البشرية كلها في حضنه بالصليب ولا يلم مسيحيين كلهم بيحبوه مفيش حاجة غير ممكنة أبدا فالخدمة كمان الأحلام البعيدة جاء لي وقت كنت أقول للأمنا كده يا جماعة احلموا كبير احلموا على بعيد تدخل إبرشية تقول عاوز أحلم أن ولا واحد في الإبرشية دي يبقى أمي يبقى ما بيعرفش يقرأ ويكتب وخلال سنتين أحلم أن كل الأطفال يتعلموا أحسن تعليم احلم كل الناس يضغطوا بمظلة طبية مظبوطة وماله كل الناس تحب ربنا كل الناس تخدم وماله ما تحلم ايه المشكلة لا يكون شيء غير ممكن لديكم هو ده حبة الخردل لأنه ربنا هيمشي معاك في أحلامك ماري مرقس كان حالم لما جه مصر كان عنده حلم مصر دي تبقى للمسيح وعمل كده وكان نفر وبدون إمكانيات بس كان عنده الشعار لا يكون شيء غير ممكن لديكم مصر دي مصر دي دماغها كانت يعني أصعب دماغ لأن فيها الفلسفة وفيها العلم وفيها الفرعنة وفيها يعني اليونانيين كانوا يعملوا حساب المصريين يخافوا منهم في العقل بتاعهم طب انت قد ده كله ماري مرقس قال هعمل مدرسة لاهوتية تعمل مدرسة لاهوتية ده انت عندك مدارس فلسفية وثنية زي كأنك أكبر جامعات في العالم كانت في مصر انت هتروح فين هتعمل مدرسة ابتدائي مثلا بالنسبة لهم قال معلش وما فاتش 200 سنة واللي عمله ماري مرقس كان بلع ده كله وبقى الفلاسفة دول أساتذة في مدرسة اسكندرية اللاهوتية بعد شوية إيه ده؟ لا يكون شيء غير ممكن لديكم هل تحلم أن واحد زي كورش الفارسي رئيس العالم يؤمن بالله؟ آه ممكن هل ممكن تحلم أن نبوخذ نصر الملك المرعب اللي ما يتهز قدامه ممالك يحب ربنا أيوة ممكن بس حط له واحد زي دانيال في سكته يبقى صاحبه يخليه يؤمن بربنا رئيس الدنيا كلها اه يبقى متدين كمان يبقى في الخدمة لا يكون شيء غير ممكن فكر بالطريقة دي هنا احكي لكم حكاية حكاية لأبونا مرقص الله يمسيه بالخير ربنا يحميه ويديله العمر أبونا مرقص ده أقدم كاهن في, في كندا في الولايات المتحدة ده اللي رسمه البابا كرولوس وبعته أول واحد راح الأمريكتين فايه كان بيغديني مرة من سنتين ثلاثة كده هو راجل قرب على التسعين ربنا يديله الصحة وراجل بركة فقال لي عاوز احكي لك حكاية الكنيسة اللي احنا فيها قلت له ايه قال لي بص احنا كنا ثلاث عائلات تقريبا الكلام ده مش فاكر اول الخمسينات اخر الخمسينات حاجة كده بقى ما كانش فيه خالص لسه كناس قبطية بره مصر وبعدين قالوا عايزين نجيب بقى كنيسة كده ايه نصلي فيه حتى أوضة ولا أوضتين بقى ثلاث أربع عائلات قبطية يعني وهو راح فلقوا راجل من يوناني ومن أصل يهودي عنده شوية أراضي في الحتة بتاع تورونتو دي الدنيا طبعا كانت مختلفة خالص عن دلوقتي الكلام ده فات عليه قرب على ستين سنة ف طب معاهم كام قال معناش حاجة يعني احنا لسه هنبتدي نلم لكن انا قلت ايه اروح اسأله بيقولوا الراجل ده عنده اراضي كتير بس يهودي فيعني ايه هتتفهم ازاي بقى ده هي يعني فرش له خريطة تورنت وهم قاعدين ووراله مثلا 30 40 مكان 30 40 مكان قال له اختار من الاماكن دي فابونا مرقس قال انا صليت ورشمت الصليب قلت انا هختار احسن مكان ما انا يعني كده كده ايه اهو كلام يعني انا بالنسبة لي ايه لا فلوس ولا بتاع انا هقوله خلاص يا شخاف مش هيحصل حاجة وطبعا كلها حاجات بمئات الالاف الدولارات في الوقت ده ومفيش خالص ولا دولار يعني المهم الراجل قعد ينكشه انت مين قال له كنيسة قبطية ابتدى ينكشه طلع الراجل مذاكر وفاهم وايه قاعد يسمعه بانصات لكن ما بيعبرش المهم ابونا كل الاماكن دي قام رشم الصليب وحط ايده على حته في نص تورنتو كده قال له عاوز دي فالراجل ابتسم فابونا قال له بكام بقى بنعمة ربنا فالراجل قال له بدولار قال له نعم قال له بدولار قال له يعني ايه قال له يعني انا قلت لو الكنيسة القبطية اختارت المكان ده هتجيب دولار لا يكون شيء غير ممكن لديكم وكتبوا العقد بدولار كنيسة ماريمور أسطرنطة دي قصتها طبعا ده شغل ايه ده ده مش بشر طبعا لا يكون شيء غير ممكن لديكم برضو في حكايات كتير لأباء كتير اللي اشتروا أراضي وكنايس من النوع ده من المستوى ده ده اللي بقى ايه بيحلم وواثق ان ربنا ما عندوش فعل مستحيل مش هيفكر انا عندي كام واعمل ايه وظروفي ايه لا لا خلاص بدل انا بشتغل لربنا خلاص هو عارف شغله هو يقدر يخلي الدنيا كلها تشتغل لي يغير سياسات يا مرة واحد بيقول لي ده احنا حصل أزمة بين بلدين ب- عشاننا عشان السعر الدولار يطلع يتغير عشان الفلوس اللي معانا تكفي آه هل ممكن نعيش حياة أفضل؟ آه ليس شيء غير ممكن في واحد يبقى عايش حياة ملهاش طعم وسنين مفيش حاجة ليها طعم هل ممكن تتحول إلى الحياة مستوى مختلف طعم تاني خالص تبقى حاجة جميلة مبهجة أه ممكن ليس شيء غير ممكن لديكم ده نظام ربنا كده آه هل ممكن الخدام اللي ما ينفعوش يشتغلوا مع بعض يجي اليوم اللي يحبوا بعض ويتمسكوا يخدموا مع بعض أه ممكن حصلت بين بولس ومرقس انه يعني في يوم من الايام ما كانوش يحبوا يشتغلوا مع بعض وبولس يطلب مرقس على اخر الايام هل ممكن أنظمة كاملة تتعدل قوانين تتفصل كل ده ممكن لا يكون شيء غير ممكن لديكم احنا بنشتغل مع كبير كبير قوي بس الواحد لازم يكون عنده الشعار ده لا يكون شيء غير ممكن لديكم احنا عندنا امكانيات بدون امكانيات امكانياتنا في حبة الخردل لو عندنا شوية إيمان من النوع بتاع حبة الخردل يبقى عندنا إمكانيات مش موجودة عند حد لما العذراء ظهرت للأنبا برام أبو زا- بن زلعة و- والراجل عمال يصلي يا رب انقل الجبل لحسن هنتنقل كلنا وتبقى شغلة جت العذراء قالت له عاوزة واحد بس معاك يا سيدنا قال لها ايه واحد ملياردير يعني ين- يعني هي هيعمل شغل يعني مع المعز قالت له لا واحد جزباتي واحد خراز بس ده عنده حبة خردل ده في قلبه حبة خردل خده في ايدك ده امكانيات الكنيسة هو ده الامكانيات اللي وقف جنب الأو- البطرك الجبل اترعب من الاتنين دول والعذراء طبعا واقفة معاهم بس مش باينة وت- وتهز الجبل كله ليه لان عندنا امكانيات إمكانياتنا أحبائي لا في الفلوس ولا في الثقافة ولا في العلم في الإيمان اللي احنا ساعات ما بنزرعوش ننشغل بحاجات كتيرة قوي وننسى نزرع الإيمان ده ونز- وننسى الحبة اللي هي هتغير العالم كله في الخدمة ينفع تقول ان واحد زي شاول الطرسوسي يتحول الى خادم مش بس خادم يبقى رسول كمان ويبقى يعني رسول الأمم وفيلسوف المسيحية والمدافع الأول عن الإيمان المسيحي لا يكون شيء غير ممكن لديكم يعني مش ممكن في لسان الجيل ده الراجل ده هيبطل افترى لا ده مش بس هيبطل افترى ده هيبطل افترى ويشتغل مع المسيحيين ويبقى بيبشر بالمسيح وأكتر واحد ينجح في التبشير لأنه لا يكون شيء غير ممكن ممكن يجي اليوم ان البدع تنهار تتشال من الدنيا الهرطقات اللي عذبت الكنيس والافكار اللي غزت دماغ الملايين واللي طلع بيها مشاكل الدنيا تختفي تماما ممكن لا يكون شيء غير ممكن لديكم انا بقول الكلام ده لان خلصت عشان نطلع بالشعار ده ليس شيء غير ممكن بس هو محتاج ايه محتاج حبة الحرد كل شيء تطلبونه في الس- في الصلاة آمنوا أن تنالوا فيكون لكم صلي زي ما انت عاوز اطلب زي ما انت عاوز بس وانت بتطلب خليك مصدق ان ده ممكن يحصل خليك مصدق ان اللي بتطلبه ممكن يحصل يجوز مش النهاردة ولا بكرة بس ممكن يحصل وهيحصل آمنوا أن تنالوه فيكون لكم عاوزين نعيش بالبساطة دي كل اللي هنطلبه في صلواتنا نثق انه هيحصل شخص بعيد يرجع مشكلة كبيرة تتحل بلاد مظلمة تنور كل شيء ممكن لدى الله لإلهنا كل مجد وكرم الأبد